بسم الله الرحمن الرحيم
موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أحبتي في الله والله ثم والله ثم والله يمينا مثلثا بعقد الهاء غير حانف فيه إن شاء الله إني أحبكم في الله حبا كثيرا والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا جميعا في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة إن ربي ولي ذلك والقادر عليه مولاي صفحا إن لزمت الباب ظمآن أستجدي إليك شرابا يا ربي عبدك يرجو كل مغفره فأنت أكرم من يعفو ومن صفح يا رب لا سبب أرجو النجاة به إلا رجاء ولطفا منك إن نفح وما توجهت في ربي لمعطلة إلا وجدت جناب اللطف منفتحا ولا تضايق أمر فاستجرت به إلا تفرج بعد الضيق وانفتح أحبتي الكرام أرجو أن تركزوا معي في هذه الليلة تركيزا جادا فلا أريد أحاديثا جانبية ولا أريد انشغالا عن درسنا فإن الموضوع جد خطير ووددت والله وأنا أصرخ الآن بأعلى صوتي وأنا أصرخ بأعلى صوتي أن يسمعني كل مسلم ومسلمة أيها الأحبة إن حديثي الليلة حديث المصارحة حديث الحقيقة بلا مجاملة حديث مؤدب ومؤدب في نفس الوقت حديث الناصح المشفق إن حديثنا في هذه في هذه الليلة المباركة الميمونة لا بد وأن ينتبه إليه كل من يسمعه أيها الأحبة إن لله جل وتعالى سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير أبدا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقد جرت سنة الله جل وعلا في كونه وفي خلقه أن الذي يجتهد بعقيدة لا بد حتى وإن كان كافرا لا بد وأن تحسم الجولة لصالحه لا بد أن يكون هو الرابح أن يكون هو صاحب الغالبة لماذا؟ لسببين رئيسين أولهما لأنه اجتهد ولكل مجتهد نصيب وكل مجتهد مصيب ثانيهما لأنه جاهد بعقيدة والعقيدة تولد في قلب الإنسان العزم والتصميم والمداومة انتبهوا جيدا إن العقيدة تولد في قلب الإنسان لا أقصد بالعقيدة العقيدة الإسلام العقيدة الإسلامية أنا أقصد أي عقيدة العقيدة الإسلامية العقيدة النصرانية العقيدة اليهودية العقيدة البوذية العقيدة المجوسية العقيدة الإباضية العقيدة الشيعية العقيدة أي عقيدة إذا اعتقد الإنسان واجتهد بهذه العقيدة ربت في قلبه العزم والتصميم وربت في قلبه المداومة وعدم اليأس إنما أردت أن أقدم بهذه المقدمة لأدخل فيما أريد أن أتحدث فيه وهو من نحن هذا هو موضوع اللقاء من نكون ما كياننا أين مكاننا أين مكانتنا من نحن وتحت هذا العنوان أعنصر ثلاثة عناصر أول هذه العناصر هل تعلمون من أنتم أيها المسلمون ثانيهما أو ثاني, ثاني هذه العناصر كيف أصبحتم الآن ثالثا ما العلاج كيف تعودون أعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله أسمعوني الصلاة والسلام على حبيب قلبي وقلوبكم رسول الله قلت إن درس الليلة درس المصارحة بلا مجاملة أتدري من أنت؟ دعني أخبرك بحقيقتك وبمعدنك وبأصلك أتدري لماذا؟ لأنه أصل تفخر به ومعدن تعتز به أنت جنس فريد جنس فضله الله على سائر المخلوقات أنت يا مسلم أنا أقصد المسلم أنت الذي ملكت الدنيا كلها في عشر سنوات فقط عشر سنين بس كان ليك دولة كنت بتحكم الفرس والروم بانت لك الأرض كلها أتدري من أنت أنت السيد دائما ولا يصلح إلا أن تكون سيدا ما ينفعش أبدا نساء النساق كالنعاج لسنا نحن دمنا يأبى ذلك ديننا يأبى ذلك كرامتنا تأبى ذلك عروبتنا تأبى ذلك إنك أخي الحبيب يا مسلم من أنت وكيف أصبحت أنت الذي قدت سفينة العالم كنا أقبل الدول وأغنى الدول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجد مكانا يضع فيه زكاة المسلمين مش لاقي حد فقير مش لاقي جود الشباب وجود البنات وقبض الأرامل والأيتام وخدم كل المسلمين ومش لاقي مش لاقي مكان يحط فيه القمح محدش فقير ياخد الزكاة الدولة كلها أصبحت دولة غنية شاد العدل قال أطعموا الطير أطعموا الطير في زمان عمر كان الذئب يرعى الغنم الذئب يرعى الغنم تخيلوا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا طحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا بلينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين إذا جاء الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون إننا أمة لا لا ينفع أن نستعبد إلا لله إلا لله لقد كنا أحبة الكرام عبادا لواحد الله أصبحنا الآن نعبد أكثر من ألف إله وليرضى من يرضى وليأبى من يأبى انظر إلى المسلمين الآن تجد عبد الجنيه وعبد الدولار وعبد الشهوة وعبد النساء وعبد وعبد وعبد وعبد عباد كتير لآلهة كتير ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن المسلمين الآن لو نظروا إلى تاريخهم وإلى ماضيهم لتعجبوا لما كانوا فيه تعالوا لنلقي نظرة على المدينة المنورة مثلا على سبيل المثال في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك وفد من العرب جاي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع قريش فالرسول يعني عايز يخفف وطنة الحرب على المسلمين شوية وكان هذا الوفد عشرة آلاف مقاتل لعيينة ابن حصن كانوا بيسموا عيينة ابن حصن ده الأحمق المطاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عيينة ارجع بجيشك وأعطيك ثلث ثمار المدينة فعيينة رفض قال لا أخذ ثمار المدينة كلها قال له لا من هنا لهنا اتفقوا على الثلث وقال يا عيينة إن لي شورى أشور بقى الناس اللي هم أصحاب الأرض أصحاب المدينة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ثم وجه الكلام إلى الأنصار قال لقد اتفقت إن أردتم لقد اتفقت إن أردتم يعني الكلام ما خلصش إلا بعد موافقتكم مش بيتخذ قرارات لوحده مش بيسن قوانين في ثانية لوحده لا والنبي ما كانش حاكم دولة واحدة ده كان يحكم العالم كله خلي بالك لقد اتفقت إن أردتم أن يرجع عيينة بن حصن وأن يأخذ ثلث ثمار المدينة ثلث تمر المدينة شوفوا بقى الأنصار قالوا إيه واسمعوا عشان تشوفوا أنتوا كنتوا إيه قال يا رسول الله أهو أمر أمرك الله به أم هو الرأي يعني ده أمر ربنا أمرك بيه ولا دي رغبتك ولا الكلام أخذ وعطى يا رسول الله قال لا إنما فقط أردت أن أخفف عليكم وطأة الحرب قال والله خلي بالكم ليس لهم عندنا إلا السيف بعشرة آلاف مقاتل إن شاء الله يكون مليون وانتصر المسلمون بإيه؟ بعقيدة افتقدناها مع الأسف مع الأسف بعقيدة ضاعت أو كادت أن تضيع أيها الأحبة انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية وما أدراكم ما صلح الحديبية لما ذهب سهيل بن عمرو إلى الوفد بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد يا محمد ارجع فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك قال له الصديق رضي الله عنه وارضاه أنحن نفر وندعو ثم سبه سبة غليظة فقال امصص قبر اللات اللات صنم يعبد سبحان الملك انظروا ايها الاخوة الصحابة والتابعين السلف ما كانوا يرضون ابدا بالهوان لا عش كريما او مت كريما لا نامت أعين الجبناء أيها الأخ الحبيب لقد كنا قبل ذلك سادة العالم كنا نقود الدنيا كلها وما كنا ننقاد خلف أحد أحبتي في الله كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعبا ملكناه ان العرب العرب بالذات جنس لا يصلح الا بدين لا تستقيم له الدنيا الا بالدين شوفوا يا اخوانا هي معادله كل الامم إذا تخلفت عن عقائدها تقدمت انظروا إلى النصارى لما ابتعدوا عن عقيدتهم المحرفة تقدموا اليابان لما ابتعدوا عن عبادة عن العقيدة العقيدة المطلوبة اللي كانوا متخذينها ومعتقدينها تقدموا الصين نفس الفكره إلا الأمة الإسلامية إذا تخلت عن عقيدتها انحدرت ورجعت القهقرة قلت لكم إن ماضيكم ماض مشرف ماض يشرف كل كل مسلم على وجه الأرض لكن حاضرنا والله ثم والله إن حاضرنا حاضر مخذ أليم أليم أتعلمون كيف أصبحنا آه إن لو تعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أو من قلة يومئذ نحن يا رسول الله احنا يعني عددنا مش كتير اليومين دول اللي هو في يوم ما تتداعى علينا الأمم دي والأمم كلها تتجمع علينا كده زي ال ال ال الأكيلة ما بيقعدوا قدام الصينية عشان ياكلوا بيقولوا الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما الأمم تتجمع علينا كده احنا ساعتها عددنا مش هيبقى كتير قال لا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء غثاء ولا حاجة ولا حاجة كغثاء السيل وايه كمان ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم بعد ما كانوا الكفار بيخافوا من المسلمين بيترعبوا من المسلمين دلوقتي اصبح المسلمين ولا حد مسلم يساوي لا شيء مسلم يساوي خدام عبد مستعبد مضحوك عليه مسلم يساوي اي حاجة اي حاجة وايه كمان وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا حب الدنيا اهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيطبق بالنص حب الدنيا اهو المثال واقع حي عملي احنا في المسجد في كم واحد وكم واحد بيجري ورا الدنيا كم واحد بيجري ورا هذه الخداعة الدنيا الخسيسة الملعونة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم أو متعلم حب الدنيا انشغالك بالدنيا جريك ورا الدنيا تلهفك على الدنيا عملك للدنيا وتركك للآخرة ادخارك للدنيا وتركك للآخرة قل لي والادخار حرام يا عم الشيخ التحويش يعني حرام ما قلتش كده لكن زي ما بتحوش رصيد دنيوي حوش رصيد أخروي سبحان الله دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لعمرك قبل عمرك فالذكر للإنسان عمر ثاني أحبتي الكرام إننا أصبحنا الآن في حال مزرية مخزية انظروا انظروا كم سنة من سنة 1948 في عهد بلفور إلى الآن 2010 إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها الآن إليكم كم ضللنا نصرخ ونجين وننكر ونسجب ونستنكر ما يفعله اليهود ما النتيجة ما الواقع مؤتمرات معاهدات اجتماعات حوارات مفاوضات ضحك على العقول ويا ريته ضحك على العقول مش مفهوم ده واضح إذا خدعت مرة فلم الذي خدعك وإذا خدعت مرتين فلم نفسك أو فلم, فلم الزمان الذي لم يعلمك وإذا خدعت ثلاث مرات فلم, فلم نفسك التي لم تتعلم من الزمان احنا خدعنا ملايين المرات بل أكثر من ذلك خدعنا حتى أصبحنا أضحوكة ألعوبة في أيدي اليهود وأذنابهم الآن قناة الرحمة الفضائية اللي نشرت السنة ونشرت الدين بتتقفل بسبب كلاب يهود ليه وليه ان احد الدعاة على قناة الرحمة طلع اتكلم على اليهود خلاص مصيبة القناة اتقفل وبالفعل رفعوا قضية وقفلوا القناة آخر يوم للقناة في شغلها يوم الخميس القادم لذلك القائمين على قناة الرحمة اشتروا قناة جديدة بتردد جديد وزعنا التردد بتاع زمان الظهر وبقوله تاني التردد عشرة 873 ده تردد الرحمة الجديد عشرة 873 اتغيرت القناة قفلت ليه؟ قال عشان الشيخ سب اليهود ولما قام الكلب اليهودي يرسم النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة خنزير ما ما ما عملوش حتى اعتذار رسمي للمسلمين ما فكروش يعتذروا اعتذار رسمي للمسلمين ولما الكلب اليهودي دخل الحرم الابراهيمي وقتل المسلمين فيه قالوا معلش يا أستاذ ده مجنون تعبان نفسيا سامحوه لكن مسلم يسب اليهود ازاي فرنسا تقوم ما تقعدش امريكا تقوم ما تقعدش كل الغرب اتحد ضد الاسلام الدنيا كلها اتحدت ضد عدو واحد لهم اللي هو الاسلام اتقفلت القناه واتلعب في القضيه مع ان محامي قناه الرحمه محامي ماهر جدا لكن فين الموضوع مش قوانين لا الموضوع خلاص بقى انتربول عالمي واتقفلت القناة ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله هو ده حال المسلمين دلوقتي اتعمل خرائط بتمول تمويل كامل وبقول اهو واعلن بتمول تمويل كامل من دول الغرب من دول غربيه انا اتكلم عن القناه الدينيه دي اللي بتقول قال الله قال رسول الله شتم الرجل شتم اليهود ايه المشكلة اليهود عدو والدنيا كلها عارفة ان اليهود عدو للمسلمين واليهود طبعهم بيقتلوا فينا ليل نهار مفيش يوم بيعدي الا ضحايا من المسلمين على ايدي اليهود محدش اتكلم ليه محدش وقف ليه التلفزيون الاسرائيلي القنوات الإسرائيلية كلها ما هي بتسب النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار والقنوات النصرانية واللي عايز يسمع يسمع إذاعة حول العالم بالليل بتيجي على كل الروابط يشوفهم بيتكلموا عن الإسلام إزاي اسمعوا محدش بيتكلم ولا ولا حياة لمن تنادي لكن الإسلام يتكلم عن اليهودية أو النصرانية لا وكأن اليهودية والنصرانية دول أصبحوا محفوظين معصومين ممنوع أي حد يقترب منهم بأي سوء قلت اتحدت قوى العالم قوى العالم جميعا ضد الإسلام ليه؟ مش قوة منهم مش أقوياء هم هم أجمل خلق الله وأحق خلق الله وأذل خلق الله وأحقر خلق الله وأسفل خلق الله هم والله العظيم نعل المسلم نعل المسلم فيهم كلهم بأمريكا وبإسرائيل وبفرنسا وبأسناب الكلاب دول كلهم نعل المسلم يساوي كل شوية الحسالة والحشرات دول كلهم بلا استثناء هم وأعوانهم جميعا نعل مسلم واحد يساويهم وأعوانهم جميعا أنا أسأل أنا أسأل ليه ليه الحال ده ليه بقينا كده ليه مش قوة منهم ولا ضعف مننا برضه لا قوة منهم ولا ضعف مننا لا السبب يكمن في تخلينا عن عقيدتنا ما عندناش دين نحارب عشانه ما عندناش انتماء للدين ما عندناش ولاء وبراء لله ورسوله احنا لو عندنا قاعدة الولاء والبراء راسخة في قلوبنا كان الحل ما بقاش كده ابدا ابدا لا والله لذلك انا اهيب بكل مسلم يسمعني الان او سيسمعني بعد ذلك اهيب به حب ربنا حب النبي صح غير على الدين يا اخي خلي عندك غيرة على دينك خلي عندك غيرة على إسلامك كيف نرضى بهذا الذل والهوان مش احنا يا اخوانا نحن الأسد نحن الغضنفر نحن الأسود كيف نرضى أن تلعب الفئران على ظهورنا أنا لا أدري كيف يسمح أسد لفأر أن يلعب على ظهره وليته يلعب مازحا إنما يلعب مستهزئا مستقلا بهذا الأسد الأسد نايم نايم والله العظيم وأعلنها والله على ما أقول شهيد إن العالم يخسر بتقهقر المسلمين خسارة كبيرة جدا جدا هل الآن إن المسلمين ملكوا الدنيا وحكمت الأرض بشرع الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وجدت على الأرض فقيرا ولا وجدت على الأرض مسكينا ولا محتاجا ما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو مش لاقي يدي الزكاة لحد تخيلوا وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يقول للسحابة أو هارون الرشيد يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك أنتم متخيلين أصبح دلوقتي النصب والاحتيال مهنة وحرفة أصبح التسول حرفة ومهنة أصبحت الرشوة دلوقتي بقت يعني دربة ومهنة أصبحت الخيانة والسرقة والنصب والاحتيال أصبحوا مهن دلوقتي ليه؟ لأن مفيش مفيش قاعدة انتماء لله ورسوله لو صدقنا في حب الله ورسوله والله لما كان ذلك والله لما كان ذلك ماذا بقي فاضل ايه انا عايز اسال سؤال فاضل ايه اكتر من اللي احنا فيه ده استعباد استعبدنا اكل مسرطن وتقاوي ضربه وكل حاجه بايظه وكلنا وشربنا طب فاضل ايه تعليم الحمد لله ما عادش بح مفيش المناهج كلها اتعلمت بقت مناهج علمانية بحتة تلاقي أحمد ومحمد وجرجس سيد ومحمود وحنا مش عارف مين ومين وفلان زفت ودايما دايما يقول لك مفيش حاجة اسمها دين في السياسة ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة فأول ما ينقض الحكم وآخر ما ينقض الصلاة مش حاجة اسمها الدين بعيد عن الدولة إنما الدين دين ودولة سياسة دين ودولة مش حاجة الدين بعيد عن دي لا قاتل الله السياسة إن ابتعدت عن الدين أحبة الكرام أنا ما زلت أسأل ماذا بقي ماذا بقي فاضل ايه ما عملوهوش فينا عايزين يعملوه ذل ذلونا استعباد استعبدونا ارضنا خدوها فاضل ايه النيل اهو ادي احنا شايفين امريكا واسرائيل حرضوا دو- دول المنبع على دول المصب ليه علشان النيل يتحول لاسرائيل بشكل او باخر ازاي ما تعرفش وبقت مشكلة ومصيبة وما اتحلتش لغاية دلوقتي واعتقد اعتقد والله اعلم انها لن تحل ابدا الا بالحروب وخدوها قاعدة ثابتة وخدوها قاعدة ثابتة واقسم بالله عليها لن تنتهي الحروب بين المسلمين والكافرين الى قيام الساعه إلى قيام الساعة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ماذا بقي عجبكم اللي انتوا فيه عجبنا اللي احنا فيه ده عجبنا حالنا دي يرضي مين تعالوا نبص للصحابة لما النبي اتسب عملوا ايه مش هجيب صحابة أبطال ولا هجيب صحابة كبار لا أنا هجيب غلامين صغيرين إخوان معاذ ومعوذ ابني عفراء وقد ذكرت هذه القصة في هذا المسجد أكثر من مرة ولا مانع أيضا من ذكرها الآن الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول كنا يوم بدر وكنت يعني انظر عن يميني وعن يساري فلم اجد الا غلامين صغيرين فقلت لو اني بين رجلين كبيرين حتى يحمي ظهري قال فلم البث حتى غمزني الذي عن يميني قال اي عم قلت نعم قال تعرف ابا جهل قلت لماذا خلي بالكم ابو جهل ده مين ابو جهل ده فرعون هذه الامه هو السبب اصلا في غزوه بدر اصلا هو السبب فيها وكان يعني هلاكه في هذه الغزوه دبره زن على خراب عش زي ما بيقول يا عم اتعرف ابا جهل قلت لماذا الغلام قال ايه قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا غلام لا يتجاوز 12 13 سنة عشان النبي اتشتم صمم انه لازم يقتل اللي شتم النبي وكم سب النبي في عصرنا وما تحرك متحرك اخرنا ندين ونسجب ونستنكر ندين ونسجب ونستنكر بس وايه يعني؟ دينه واسجبوا واستنكروا عاملين بالضبط زي مثال لخواجة خواجة أجنبي له أرض الأرض دي آه، بتاعت واحد فلاح كده جنب الخواجة والخواجة له غنم كده الغنم تنزل تاكل في ارض الفلاح والحرس بتوع الخواجه يحرسوها الفلاح يشوف الغنم بتاكل في ارضه بتاع الغنم بتاع الخواجه بتاكل في الارض يقوم الفلاح يتضايق يقوم يشتري الخواجه الخواجه واللي جاب الخواجه الخواجات واللي جاب الخواجات واللي عمل الخواجات واللي فالخواجه يشوفه بيبرطب ما هوش فاهم بيقول ايه فالخواجه ينده الحرس وبيقول ايه الراجل ده يقول له بيشتم حضرتك بيشتم سيادتك يقول لهم طب شتمته دي هتحوش الغنم انهم ياكلوا يقولوا له ابدا ولا يدرى منهم حد قال لي خلاص ما حدش يرد عليه سيبوه يقول براحته فالشجب والادانه والاستنكار فعل المستضعفين فعل من لا حيلة لهم ولا قوة فعل من لا كلمة له ايه ندين ونسجب ونستنكر وبعدين وبعدين هل انت كده اعتذرت وقدمت عذر مقبول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أبدا لا والله لذلك أحبتي الكرام ركزوا معايا وخلي بالكم عشان النبي تب الطفل ده الغلام ده أصر وصمم وعزم أن يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يا بني إذا رأيتك إذا رأيته دللتك عليه يقول فلم أنشب قليلا يعني دوب كده شوية صغيرين حتى غمزني الذي عن يساري يا عم نعم قال أتعرف أبا جهل أخوه اللي بيسأل ده أخوه أخو السائل الأول أتعرف أبا جهل قلت لماذا قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا بني إذا رأيته دللتك عليه يقول عبد الرحمن بن عوف فلم أنشب حتى رأيت أبا جهل قلت للغلامين دونكما عدو الله شاور لهم عليه يعني فانطلقا فعاجلاه بضربة الاتنين رايحين في قمة الحقد عليه والغيظ عليه والكره ليه راحوا ضاربينه الاتنين مع بعض فسقط فرعون هذه الأمة لعنه الله فلما سقط مات فاختلفا اختلفا ليه اختلفوا الاثنين كل واحد منهم عايز ينول شرف قتل عدو الله الانتقام من اعداء الله شرف فالاثنين اختلفوا مع بعض هذا يقول انا الذي قتلته ثاني يقول لا بل انا الذي قتلته فاحتكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه احتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارني سيفيكما وريني سيفكم كده انتوا الاثنين فاخذ السيفين وقال كلاكما قتله انتوا الاثنين قتلتوه ثم جاء الجوهرة سيدنا عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن مسعود يقول لقد أخذت أربعين سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لك يا ابن مسعود هنيئا لك النبي كان يحب يسمع القرآن منه دايما زمان كان عبد الله بن مسعود عبد عند ابو جهل فلما اسلم ابن مسعود عذبه ابو جهل حتى قطع اذنه فبكى سيدنا عبد الله بن مسعود واخذ اذنه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم ضحك يعني فقال له عبد الله بن مسعود بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتضحك وقد قطعت أذني قال يا ابن مسعود إن عشت سترى أبو جهل قتل الغلامين ضربوه بالسيوف شافوا مين سيدنا عبد الله بن مسعود لسه أبو جهل بيطلع في الروح طلع يجري عليه سيدنا عبد الله بن مسعود يجري عليه حتى ارتقى صدره طلع على صدره فنظر إليه اللعين أبا جهل وقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الخلف ده بيقول لمين؟ بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول له انت طلعت مكان صعب عليك انت مين انت عشان تطلع على صدري ده انت رويعي غنم يعني تصغير راعي كمان فجاء عبد الله بن بسيفه فجز رأس أبو جهل طيب أبو جهل كان زي الحمار كده راسه كبير أعزكم الله سيدنا عبد الله تحاول يشيل راسه مش عارف يشيلها فيعمل ايه راح رابطها بحبل رابط راس ابو جهل بحبل ومدردرها كده وراح فضل يجردر يجردر فيها لغايه ما وصل عند النبي راح رميها في حجر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال انه ابو جهل يا رسول الله وابو جهل يا رسول الله قال آه الله قال آه الله قال فرعون هذه الأمة الله أكبر يا ابن مسعود أذن بأذن والرأس زيادة الرأس هدية من الله لك ليه كانوا كده لأنهم حربوا عن عقيدة حربوا بحب قاتلوا وجاهدوا بحب هيجي واحد يقول لي الحل يا عم الشيخ نطلع نحارب لا مش بإيدك تطلع تحارب مش بتاعتك مش بإيديك أمال تعمل إيه قل لي أعمل إيه ما العلاج وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز وحتى لا أطيل بعد أن تسمعوني الصلاة والسلام على النبي الجميل صلى الله عليه وسلم ما العلاج أولا أن نسلم إيه يا عم الشيخ قلت أن نسلم طب ما احنا مسلمين يا عم الشيخ لا تعال نشوف يعني ايه كلمة مسلم أصلا حد يعرف يقول لي يعني ايه كلمة مسلم أو ما هو الإسلام ما احنا أيوة مسلمين الديانة مسلم بنصلي اه بنصلي الحمد لله في منا بيصلي ومنا ما بيصليش طب اللي ما بيصليش ده مسلم معرفش ايوه يعني مسلم معرفش كافر والله انا عندي خبر من النبي بيقول اني ما بصليش كافر العلماء تكلموا منهم من كفره كفر مخرج عن المله ومنهم من فسقه لكن اقدر اقول مسلم لا ما اقدرش ما اقدرش اقول مسلم ابدا المدخن اقول عليه مسلم السارق اقول عليه مسلم الزاني اقول عليه مسلم لكن تارك الصلاة اسف اسف ما اقدرش اقول عليه مسلم قولوا لي بقى كم واحد ما يصليش دلوقتي كم واحد تارك الصلاة وديانته في البطاقة مسلم وبيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بلاش دي كم واحد بيسيب بدين الله دلوقتي ده لغايه يوم الجمعه اللي فاتت الجمعه الماضيه هذه كنت ذاهب لاداء خطبه الجمعه في طنطا ماشيين بالعربيه قابلنا ولد بلطجي قدام العربيه بتاعتنا معاه موتوسيكل هو هو اللي مخطئ بيسب دين الله للسائق سب الدين اكتر من اربع خمس مرات في ثانية قلت سبحان الله سبحان الله ما احلم الله عز وجل ما الطف الله بعباده ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه تخيلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى من الله جل وعلا لذلك قال الله جل وعلا في الحديث الالهي شتمني ابن ادم وما كان له ان يشتمني قال ان لي ولدا وصاحبه وما لله من ولد ولا صاحبه اتهموا الله بالفقر وهو اغنى الاغنياء عن الشرك وعن الشركاء واتهموه بالبخل وهو الكريم الذي يعطي بسخاء ويجود بالعطاء ويعطي بالجود سبوا الله جل وعلا انظروا كم مسلم يسب دين الله عز وجل في هذه في هذه الدنيا والاسم مسلم تعالوا نسلم بجد ما الإسلام ما الإسلام هو الانقياد لله والتسليم له بالطاعة ده الإسلام أن تنقاد لله في حياتك كلها فلا تأكل إلا لله ولا تشرب إلا لله لا تنم إلا لله ولا تستيقظ إلا لله لا تتزوج إلا لله لا تحب إلا في الله لا تبغض إلا في الله لا تصاحب إلا في الله لا تعادي إلا في الله ده الإسلام إحنا كده ولا أما يبقى ليا مصلحة عندك تلاقيني حبيبك قوي واجيلك وودك وتبقى انت سيدي الكل وانت الباشا وانت اللي هنا واللي هناك انقضت المصلحة شكرا خالتي وخالتك زي ما بيقولوا وتفرقوا الخالات رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منقبة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة أصبح الحب والبغض من أجل الدنيا أصبحت الصداقة من أجل مصالح شخصية وأغراض دنيوية وما ينبغي لنا أن نكون هكذا لا الإسلام الذي ينبغي أن نكون نحن عليه هو أن تسلم لربك بمعنى أن تسلم كل شيء له هو الاستسلام لله الاستسلام لله أن تعرف أنك عبد أنت ليه مش مصدق أنك عبد لله ليه مفكر نفسك حر لا شوفوا يا أخوانا إن الحرية المزعومة التي يزعمها الغرب والشرق لا تتفق مع الإسلام بصلة إيه الحرية تعريف الحرية إيه التعريف الغربي الكافر اللي عاملينه هي حكم الشعب بالشعب للشعب كلام فاضي كلام فاضي لا انما الحريه حكم الشعب بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ده الاسلام يا احباب طيب اعمل دي ازاي ده السؤال كيف احكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي خلي بالك واعرف دي كويس لن تكون مؤمنا ابدا حتى تحكم في نفسك وبيتك واهلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تصدق دي ولا لا وده مش كلام ده كلام ربنا قال الله تعالى فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا يكتمل ايمانك حتى تحكم كتاب الله وسنة رسوله في أولادك في بناتك انظر إلى أولادك عاملين إيه ماشيين إزاي الولد البلطجي اللي قابلناه بالجمعة ده ملوش أب ملوش أم ما أعتقدش الذي يسمح لولده أن يسب دين الله جل وعلا كما فعل هذا الأحمق الغبي إنما هو والد لا يفهم شيئا ولا يعقل شيئا ولا ينبغي أن يكون على وجه الأرض أصلا فعدمه خير من وجوده وموته خير من حياته هي المسألة أرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص انظر إلى بناتك انظروا إلى التبرج السائد الآن هم مش المتبرجات دول أولاد مسلمين برضو